إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال البخاري قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله وقال أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة وقال البخاري أيضا في آخر حديث في هذا الباب حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وقد ذكرنا في المرة الماضية أن الإمام رحمة الله عليه بوب على هذا على هذا الحديث على ها ها هذه الأحاديث الثلاثة بقوله باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة وذكرنا أن الترجمة لها أصول ثلاثة أنا أكرر الكلام في كل مرة حتى يستقيم لنا فهم طريقة الإمام البخاري رحمه الله لأن فيما يستقبل إن شاء الله عز وجل من الدروس سنخف في المسألة على اعتبار أنها فهمت بالنسبة لمن يستمع إلى هذه الدروس الترجمة قلنا إن لها ثلاثة أركان الركن الأول وأنا أحاول أن أنا يعني برضو أن أبص على الحديث أهوت قال الإمام رحمة الله عليه باب ما جاء في الرقاق وفي يعني بعض النسخ باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة قلنا أن هذه هي اسمها الترجمة والترجمة هذه هي معنى قائم عند الإمام البخاري ينتظم تحته أحاديث فيها نفس المعنى الذي أورده الإمام البخاري في الترجمة يبقى عندنا الترجمة لها ثلاث أركان الركن الأول المترجم وهو الإمام البخاري الركن الثاني الترجمة وهي العنوان الذي يضعه الإمام البخاري على الأحاديث الركن الثالث المترجم له اللي هو النص الذي أورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمة فأنا عندي دلوقتي عندي آه، ثلاثة أحاديث الحديث ال- الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو إيه ما جاء في الصحة والفراغ والحديث الثاني بقى اللي هو حديث أنس والحديث الثالث اللي هو حديث سهل بن سعد الساعدي اللي هو فيه المقطع الثاني من الترجمة وأنه لا عيش إلا عيش الآخرة وذكرنا أيضا أن الترجمة الصحيحة لا بد أن تكون مناسبة لما تحتها من النصوص فهنا الإمام البخاري بوب تبويبا صريحا باب ما جاء في الصحة والفراغ وأورد حديث ابن عباس اللي هو الخاص بهذه المسألة وألا عيش إلا عيش الآخرة عندنا حديث أنس ابن مالك وعندنا حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وهذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس لم يكرره الإمام البخاري في صحيحه هذا هو الموضع الوحيد لهذا الحديث عند الإمام البخاري رحمة الله عليه وذكرنا أيضا أن الإمام البخاري ربط ما بين الصحة والفراغ وما بين لا عيش إلا عيش الآخرة لأن العيش على الحقيقة هو عيش الآخرة الذي آه، لا يبيد والذي لا ينتهي أما الدنيا فلها نهاية وقد قال الفضيل بن عياض ونعم ما قال قال لو كانت الآخرة خزفا يبقى وكانت الدنيا ذهبا يفنى لكان على العاقل أن يقدم الخزف الذي لا يفنى على الذهب الذي يفنى فكيف والآخرة ذهب لا يفنى فهذا الحديث حديث الإمام البخاري الذي افتتح به كتاب الرقاق تبع فيه عبد الله بن المبارك الإمام المبارك وكذلك وكيع بن الجراح فكلاهما افتتح كتاب الزهد له بهذا الحديث لماذا افتتح الإمام كتاب الرقاق بهذا الحديث لأن العمر هو رأس المال وأي رجل يتاجر لا بد أن يكون له رأس مال وهذا المال لا بد أن يربح وإلا سيضطر المرء أن يأكل من رأس المال ولا يزال يفعل ذلك حتى يفلس فالعاقل هو الذي يثمر رأس ماله على نحو ما سنذكره إن شاء الله تعالى لكن قبل أن ندخل في الكلام عن المتن كل الذي مضى إنما هو محاولة للتوفيق ما بين الترجمة وما بين الحديث أو النصوص التي جاءت تحتها لكن طبعا الكلام له ترتيب إن احنا بن- بنقرأ الإسناد الأول ننظر في حال رجال الإسناد إذا كان في أي أشياء حديثية لطيفة سنحاول أن نذكرها بلا تعمق ليه؟ لأن احنا إن شاء الله آه، يعني آه، سنحاول أن آه، أن نعلم الناس علم الحديث من خلال أسانيد الإمام البخاري ولذلك آه، أقول وأنبه لا تستثقلن شيئا تسمعه لأول مرة فأنا زعيم إن شاء الله عز وجل أن أجعل هذا العلم من العلوم المحببة إلى نفسك إن شاء الله تبارك وتعالى وسأحاول كما قلت أن أذكر بعض أصول المصطلح غير مرتبة طبعا على حسب ورودها في إسناد الإمام البخاري لكن قبل أن ندخل في الكلام إيه معنى كلمة إسناد الإسناد له تعاريف أنا سأختار تعريفا واحدا وكما قلت آه، في ال- في مرة سابقة وأنبه الآن أنني أحاول أن أحدث ثقافة حديثية عند العوام ولذلك سوف أتساهل أحيانا في آه، يعني تعريف آه، المادة العلمية فأرجو يعني ألا يعني آه، ي- يعني يتعقبني فيها أحد علماء الحديث ويقول إنك لا تتكلم بمصطلحات المحدثين فإنني سأتساهل قليلا في محاولة تيسير المادة العلمية على الجماهير أما لو كنت موجودا في وسط علماء الحديث فلن أتكلم بطبيعة الحال إلا بمصطلح أهل الحديث محضا ودقيقا أيضا إن شاء الله الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن المتن اللي هو الكلام نفسه اللي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو الكلام الذي ينتهي به الإسناد سواء كان كلام صحابي أو كان كلام تابعي أو تابع تابعي أو أي إنسان في الدنيا الكلام اسم متن هذا المتن لم يصل إلينا هكذا إنما وصل إلينا عن طريق رجال رجال أدوه سلسلة الإسناد دي أو جماعة مجموعة الرجال دي اسمها الإسناد يعني كل رجل أسند الكلام إلى قائله إلى شيخه مثلا وشيخه أسند الكلام إلى شيخه وشيخه أسند الكلام إلى شيخه وهكذا لا يزال كل واحد يسند الكلام إلى من سمعه منه حتى يصل الإسناد إلى منتهى إلى آخر واحد الذي قال الكلام سواء كان الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى تابع التابعي أو إلى من دون أتباع التابعين يبقى كلمة إسناد إيه أن كل واحد يسند الكلام إلى قائله يعني أنت لو حدثتني بكلام وأنا ألقيت هذا الكلام على رجل آخر بيقول لي من حدثك أقول له حدثني فلان يعني أنتوا الآن تجلسون أمامي وتسمعون مني خلاص خدت الدرس ممكن تروح في مسجد من المساجد أو مجلس من المجالس وتنقل هذا الدرس فستقول حدثني مثلا أبو إسحاق أنه قال حدثني فلان قال حدثني فلان إذا أنت أسندت الكلام إلي طب لو الكلام كلام منكر وأنكر عليك غيرك بتقول له العهدة ليست علي إنما العهدة على من حدثني فلان هو الذي أخبرني بهذا الكلام فإن كنت تريد أن تحاسب فحاسب الذي أخبرني يبقى أسندت الكلام إلي إذا كلمة إسناد معناها أن ترتقي بالإسناد حتى تصل إلى قائله يعني أنا حم... الإسناد النهاردة أفقي ولا رأسي الإسناد رأسي هكذا هذا الإسناد لأن أنت لما بتقول حدثني فلان يعني أنا هقول مثلا الإسناد أهو متصل ولا لا متصل لأن ده طرفه الأول أهو وده طرفه الثاني يبقى كده الإسناد متصل أهو له جهتان جهة دنيا الجهة اللي تحت دي وجهة عليا اللي هي ايه عند الصحابي ادي الاسناد كده كل ما تقول حدثني فلان يعني المسافة دي انا هقسمها ليعني اربع مسافات مسافة هنا ومسافة هنا ومسافة هنا كل مسافة من دي هتعتبر ايه كأنها حقبة زمنية لما اقول حدثني اهو فلان خدت المسافة الزمنية دي قال حدثني فلان خدت المسافة دي قال حدثني فلان أخدت المسافة دي قال حدثني فلان لحد ما وصل لآخر السند يبقى الإسناد رأسي أنت كل ما بتقول حدثني فلان بتطلع لفوق خلاص تطلع لفوق خمسين سنة واللي فوقك يطلع خمسين سنة واللي فوقك يطلع خمسين سنة وهكذا أو مئة سنة أو تمانين سنة على حسب إيه الفروق اللي هي بين طبقات الرواة فأنا دلوقتي هقول أهو ده إسناد متصل أهو هذا الإسناد المتصل لما بتقول حدثني فلان ويمكن أنا هوضح لك برضو على اللوحة بنفس ال... طبعا الإسناد رأسي أهو شوف البخاري بيقول حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس أدي إسناد رأسي أهو خلاص ده اسناد متصل الاسناد الثاني عند البخاري قال لك قال عباس بن عبد العظيم العنبري يعني حدثنا صفان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن ابي هند قال سمعت ابن عباس تمام ده الاسناد بيكون اسناد ايه يكون اسنادا راسيا فانت لما بتقول حدثني فلان بتطلع لفوق طبقة حدثني فلان بتطلع لفوق طبقة حدثني فلان بتطلع لفوق طبقة حتى تصل إلى منتهى الإيه منتهى الإسناد يبقى إذا نطلع من كده بنقول نحن بنقول الإسناد هو أن تسند الكلام إلى قائله جميل طيب الإمام البخاري لما يقول حدثنا المكي ابن إبراهيم ده شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه والمكي بن إبراهيم هذا أحد الثقات وثقه الإمام ابن معين وثقه أحمد بن حنبل وقال الدار قطني ثقة مأمون ده المكي بن إبراهيم ده من كبار شيوخ البخاري وشيوخ البخاري زي ما أنا نهيت الحلقة اللي فاتت قلت إن هم على ثلاث طبقات الطبقة الأولى كبار شيوخ البخاري الطبقة الثانية أواسط شيوخ البخاري الطبقة الثالثة صغار شيوخ البخاري اللي هم ممكن يكونوا من أقران الإمام البخاري الطبقة الأولى الناس الكبار اللي هم ما أدركهمش حد من الأئمة الستة غير البخاري يعني آه الأئمة الستة عندنا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه دول الأئمة الستة البخاري ومسلم الصحيحان وبقية الأربعة اسمهم السنن خلاص لما يقول لك أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وأهل السنن أو أصحاب السنن أصحاب السنن اللي هم الأئمة الأربعة الذين سميتهم آنفا الأئمة الخمسة دول من أول مسلم والأئمة الأربعة ما أدركوش الطبقة الأولى من شيوخ البخاري البخاري تفرد بها منهم المكي بن إبراهيم ومنهم برضو عبيد الله بن موسى ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري ومنهم أبو عاصم النبيل ومنهم أبو نعيم الفضل بن دكين وآخرون دي الطبقة الأولى من شيوخ البخاري الطبقة الثانية وهم أكثر شيوخ البخاري هم أواسط الشيوخ زي الإمام أحمد بن حنبل زي إسحاق بن راهوي زي قتيبة ابن سعيد زي الحميدي زي مسدد بن مسرهد وآخرون إسحاق بن منصور وإسحاق بن شاهين وعمرو بن علي الفلاس طبقة يعني أو أئمة كثيرون اللي هي الطبقة الوسطى الطبقة الثالثة بقى اللي هي صغار شيوخ البخاري أو من أقران شيوخ البخاري عندنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة البخاري ما يقولش صاعقة يقول حدثنا محمد بن عبد الرحيم بعض الأئمة الآخرون يقول لك حدثنا صاعقة طبعا هو يعني لقب بصاعقة ليه قال لك لأن هو يعني كان باقعة في الحفظ إذا يعني وصل الشيخ من الشيوخ يمصه يعني لا يبقي عنده شيئا من العلم وقيل إن هو قيل له صاعقة لأنه كان إذا أراد أن يتوجه إلى شيخ مات هذا الشيخ لما ينوي أن هو يروح يعني أحد الشيوخ الشيخ ده قبل ما عبد محمد بن رحيم يروح له يموت فقال لك صاعقة يعني إيه صعقه يعني فصاعقة ده من أقران البخاري حدث عنه الإمام البخاري رحمه الله وكذلك محمد بن يحيى الزهلي هذا برضه من شيوخ البخاري ومن أقرانه أيضا فده هذا الحديث الإمام البخاري بيرويه عن المكي ابن إبراهيم وهو أحد كبار شيوخ البخاري الإمام أحمد بن حنبل إحنا قلنا أن هو شيخ البخاري في الطبقة الوسطى شيخ البخاري أحمد روى هذا الحديث في مسنده قال حدثنا المكي بن إبراهيم أيضا والإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أحد شيوخ البخاري أواسط شيوخ البخاري برضه روى هذا الحديث في سننه قال حدثنا المكي ابن إبراهيم يبقى كأن الإمام البخاري ساوى أحمد بن حنبل والدارمي وكلاهما من شيوخ في هذا الإسناد يبقى كانهم بقوا أقران يعني ليه لأن شيخهم في هذا الإسناد واحد وأنا إنما قلت هذا لتعلم أن المكي من كبار شيوخ البخاري إذ أنه شيخ شيخ أحمد شيخ شيخ البخاري اللي هو أحمد بن حنبل فكون البخاري يدرك شيخ شيخه فيستوي مع شيخه كأحمد بن حنبل ده اسمه إيه اسمه علو ويعني ده يعني برضه بيوضح لنا أن الإمام رحمة الله عليه أدرك هذا الإمام وأنه من كبار شيوخه قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله بن سعيد طبعا يعني ابن أبي هند ده توضيح من الإمام البخاري هو الذي قال يعني ابن أبي هند عن آآ آآ سعيد بن أبي هند عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسناد الثاني الذي أوراده البخاري ده أنا نبص برضو على اللوحة أنا طبعا حطيتهم قبال بعضهم علشان تعرف الفرق ما بين الإسنادين البخاري قال فيه وقال عباس بن عبد العظيم حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد قال سمعت ابن عباس الإسناد الأولاني كم كم واحد كده في الإسناد أدي واحد اتنين تلاتة أربعة ده اسمه إسناد رباعي اسمه إسناد إيه رباعي رباعي ليه عشان الإسناد من البخاري للرسول عليه الصلاة والسلام أربعة رواه طب الإسناد التاني بقى أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ده اسمه إسناد خماسي ده هنا حاجة بقى عند أهل الحديث اسمها العلو اسمها ايه العلو العلو ده أقسام أشرف أقسام العلو اللي أنا هتكلم عنه هو أن يعلو أن يكون الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليلة لأن كل ما تعلو لفوق وتقترب من النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نظيف هذا أشرف أنواع العلو وأنا عايز أوضحها لك بمثال يعني المصباح لو إن السقف على بعد مثلا عشرين متر وفي مصباح فوق لو أنا واقف على الأرض هنا الضوء بيكون خافت طب أنا عايز أستمتع بقوة هذا الضوء أعمل إيه أطلع لفوق فلو أنا طالع على سلم على درج كل ما أطلع لفوق كل ما أقترب من إليه كل ما أقترب من الضوء وأنعم بهذا بضوء المصباح طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى هو السراج المنير كل ما تقترب من هذا السراج المنير تبصر وتضيء وتستمتع يعني زي ما بنشبه زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بنشبهه مع القرون التي جاءت بعده برأس المثلث يعني انت تصور ان في مثلث حد الزاوية زي الهرم كده الهرم ده عبارة عن نقطة وبعدين بنشد ضلعين ضلع أيمن وضلع أيسر هذه النقطة اللي رأس الهرم لا أبعاد فيها وإن كانت هناك الأبعاد فهي أبعاد ضيقة جدا لا تكاد ترى النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانش فيه اختلافات وحتى الاختلافات الموجودة كانت ترد في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفصل فيها طيب الضلع الأول ده اللي هو نصوص الوحي قرآنا وسنة خلاص الضلع الثاني ده واقع المسلمين يبقى ضلع النصوص والضلع الثاني يمثل المسلمين كل ما بتنزل تبتعد عن رأس الهرم تزيد المسافة بين الضلعين وده اللي حاصل النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل ما الزمان بيتطاول كل ما بتلاقي هناك انفصام واضح بين واقع المسلمين وبين نصوص الوحي كتابا وسنة تفضل نازل من رأس الهرم لتحت كل ما تنزل تحت كل ما تزداد المسافة بين واقع المسلمين وبين نصوص الوحي كتابا وسنة طيب انت عايز تضيق هوة الخلاف وترجع المسلمين مرة أخرى إلى الوحيين كتابا وسنة تعمل ايه تطلع لفوق يعني أنا دلوقتي نزلت كده لو عايز أطلع بطلع كده فلا أزال كلما صعدت إلى فوق طالما في نقطة سيلتقي عندها الضلعان يبقى كل ما نطلع لفوق كل ما تضيق المسافة بين الضلعين يبقى أنا إذا أردت أن أضيق أو أن أجعل واقع المسلمين منزلا على النصوص يبقى لازم أطلع لفوق فوق دي معناها إيه معناها القرون الثلاثة الأول هطلع للقرن الثالث وبعدين أطلع للقرن الأول وبعدين الثاني وبعدين أطلع للقرن الأول يعني إذا أنت كلما علوت ها كلما علوت إلى فوق كان أشرف لك وكان أقرب العلو بقى عند علماء الحديث كان فاكهة كان كل علماء الحديث آه، ينفق الواحد منهم كل ما يملك لأجل أن يرحل من بلد إلى بلد علشان الحديث اللي معاه خماسي عايز ياخده رباعي بدل ما يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة لا يخلي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة فإذا علم أن في بلد من البلدان نفس الحديث اللي عنده ممكن يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة ممكن يبيع الدار ويبيع الحمار ويبيع كل ما يملك ويذهب إلى هذا البلد علشان ياخد الإسناد العالي يبقى إذن العلو معناه إيه تقليل عدد الوسائط الوسائط دول هم الرواية يعني بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالبخاري رحمه الله روى حديث ابن عباس هذا بإسنادين الإسناد الأولاني رباعي والإسناد الثاني خماسي طب إذا كان العلماء يتهافتون على العلو حتى أنه لما مرض يحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل ودخلوا عليه فبيسألوه يعني ما تشتهي إيه اللي نفسك فيه قال بيت خالي وإسناد عالي يعني حتى هو يعني على فراش المرض يتمنى علو الإسناد زي ما قلت لك لاقترابه من المصباح شرف السراج المنير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تقترب من زمنه عليه الصلاة والسلام بيبقى فيه بركة ويبقى فيه يعني قلة مخالفة وما فيش يعني البدع المحدثات التي ملأت ديار المسلمين زي ما بتقول كل ما تنزل لتحت وتطاول الزمان ونبعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسافة الزمنية بيحصل نوع من يعني يعني وهاء الالتزام والتمسك بالنصوص الشرعية. فالإمام البخاري إذا كانت القصة بقى آه إن كل الأئمة بيتهافتوا على العلو. طب ليه البخاري في الحديث في الإسناد الثاني نزل؟ ما هو أنت تطلع لفوق اسمه علو. تنزل لتحت اسمه نزول. خلاص؟ فالإمام البخاري عندنا في الإسناد الأولاني أربعة قلنا إسناد رباعي معلش أنا يعني ركزوا معايا إن شاء الله هتاخدوا على الإيه على الغلب ده آه إسناد رباعي عندنا قال حدثنا المكي ابن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد بن أبي هند عن ابن عباس يبقى ده عندنا إيه أربعة هو إسناد رباعي في الإسناد الثاني البخاري قال وقال عباس العنبري عباس بن عبد العظيم يعني حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس البخاري ليه نزل لا ينزل المحدث بالإسناد إلا لنكتة لازم يكون عنده حاجة معينة خلته ينزل بالإسناد وإلا فهو لا يعدل بالعلو شيئا طيب أنا معلش هقول الإسنادين مرة تانية زي ما البخاري قالهم بالضبط وأرجو أنا وبعدين أنا مش عارف الحقيقة أنا, أنا لما بكون بشرح في المسجد بقدر أناقش الطلبة وأعرف إذا كانوا فاهمين ولا لا فأنا مش فاهم يعني مش عارف أنا أنتوا فاهمين ولا لا وأعرف إزاي أنتوا فهمتوا آه مش عارف يعني أسأل الله عز وجل أن تكون هناك وسيلة أعرف هل فهمتم يعني هذا أم لا آه أنا عايز بقى زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت أو في المرات السابقة لازم تكون قاعد بكراسة ويكون معاك إيه قلم وتكتب تكتب الإسناد تحت بعضه أو قبال بعضه زي ما أنا عامل على اللوحة كده شوف خلي بالك بقى هل في فروقات في الإسنادين ولا لا أه وهناخد من أول عبد الله بن سعيد معلش أنا أوضح لكم على اللوحة أهو علشان يبقى ايه يبقى الدنيا واضحة بالنسبة لكم بص الراوي المشترك في الإسناد الإسناد ده والإسناد ده مين يا ترى الراوي المشترك عبد الله بن سعيد خلاص أنا هشتغل من أول عبد الله بن سعيد خلي بالك من أول عبد الله بن سعيد وأنت طالع عشان نعرف هل هناك فرق بين الإسنادين جعل الإمام البخاري ينزل بالسند الثاني درجة ولا لا شوف شوف فوق بيقول لك يا عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس جميل هنا عبد الله بن سعيد عن أبيه سمعت ابن عباس خلاص ايه الفرق بقى بين الاسنادين الفرق بين الاسنادين هذه اللفظة سمعت ابن عباس ده الفرق طبعا مسألة إثبات السماع ده موضوع كبير أنا مش عايز أدخل فيه الآن لكن الذي جعل الإمام البخاري ينزل درجة عشان يجيب لفظة السماع دي لأن لفظة السماع دي عليها شغل كتير وعليها كلام كتير جدا جدا ما بين الإمام البخاري وأئمة كثيرون وبين تلميذه الإمام مسلم رحمة الله تعالى على الجميع فده اللي خلاه ينزل ده ال- ال- ال- الحاجة الحاجة الثانية وده آخر مرة هتكلم في الإسناد ده لأن أنا عارف إنكم زهقتوا لكن آخر حاجة هبين الإيه النكت الإسنادية لأن برضه هنشتغل شغل حديث البخاري هنا قال وقال عباس العنبري البخاري ما قالش ليه حدثنا عباس العنبري العادة كده العادة ان هو اذا اراد ان ي- ينقل عن شيخه شيئا انه يستخدم لفظ التحمل زي حدثنا ولا اخبرنا والكلام ده البخاري عندما يقول قال خلي بالك بقى انا ببين مفاتيح كتاب البخاري ممكن المحاضرة دي تكون صعبة عليكم شوية لكن لما تعيد سماعها هتهضمها المرة الجاية المسألة هتخف المرة الجاية هتخف هتستمتع إن شاء الله بهذا العلم وهذا الكتاب بعد كام محاضرة كده لكن أنت إيه تصبر معي وما تزهقش بسرعة الإمام البخاري عندما يقول قال فلان ولا يقول حدثنا فلان يبقى ما سمعش الحديث ده من شيخه أو من الذي روى عنه سواء كان من شيوخه زي عباس العنبري مع عباس بن عبد العظيم العنبري ده أحد شيوخ البخاري روى البخاري عنه لكن طب ليه البخاري ما قالش حدثنا لم يسمع هذا الحديث من عباس العنبري أمال سمعوا من مين سمعوا من واحد احنا ما نعرفوش خلاص ده اسمه عند العلماء الحديث المعلق الحديث المعلق يعني ايه الحديث المعلق انا من شويه قلت لكم الاسناد بيكون راسي هكذا الاسناد ده متصل ولا لا متصل ليه لانه لانه هنا متاخم لهنا لامس هنا ولامس هنا دول طرفا الاسناد ده متصل جميل الحديث المعلق عند علماء الحديث تعريفه ايه قال لك ان يحذف راو او اتنين او تلاتة او السند كله بشرط ان يكون الحذف من اول السند طب اول السند من تحت ولا من فوق اول السند من تحت هنا البخاري اهو بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس مثلا خلاص وصل لآخر السند يبقى كل آه، مسافة دي تمثل مرحلة زمنية تمثل مرحلة زمنية أو تمث- تمثل راوي من رواة الإسناد البخاري بيقول حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس يبقى إذا أنا هقسم المسافة دي لأربعة كل ربع يمثل راو من الإيه؟ من الإسناد كده يبقى ده إسناد متصل طيب الحديث المعلق قال لك أن يحذف راو من أول السند طب مين أول السند عند البخاري المكي بن إبراهيم أنا همثل للحذف بأن أنا هعمل كده شوف أنا رفعت القلم أهو المسافة اللي هي اللي ما فيش فيها اللي الهواء مليها دي ده أنا هقول إن ده المكي بن إبراهيم المسافة بتاعت المكي بن إبراهيم وقع المكي من الإسناد يبقى الإسناد بقى إيه أهو أهو معلقة خلاص يبقى الإسناد صار معلقا لأن حذفنا راو من أول الإسناد أول الإسناد مش من عند الصحابي لا أول الإسناد من عند صاحب الكتاب اللي هو الإمام البخاري ده أول الإسناد آخر الإسناد هو الصحابي يبقى أنا عندي بقى لما حذفت المكي بن إبراهيم البخاري مش هيقول أخبرنا عبد الله بن سعيد لأن هو ما أدركوش ولو أي إنسان قال أخبرني فلان ولم يدركه العلماء يقولوا عليه كذاب على طول يعني لو أن إنسانا قال حدثنا الإمام البخاري النهاردة في الزمن بتاعنا ده قال حدثنا الإمام البخاري ده يبقى إيه بقى ده يبقى كذاب لكن لو قال عن الإمام البخاري ما فيش حد يقدر يكذبه لأن كلمة حدثنا ولا أخبرنا ضيقة المعنى لا تحتمل إلا معنى واحد بس وهو أنه حدثك من بقه لودنك آدي معنى حدثنا أو أخبرنا عشان كده أنا بنبه على حاجة يقع فيها بعض من لم يمارس علم الحديث من الأدباء يحب ينقل حاجة مثلا من تاريخ ابن جرير الطبري يقول لك وها هو ابن جرير يحدثنا أنه حصل كيت وكيت وكيت وكيت طبعا دي عند علماء الحديث خطيئة ابن جرير فين ده ابن جرير توفي بعد الثلاثمائة فأنت تقول وها هو شيخنا ابن جرير يعني بعض الناس الأدباء يعني أو اللي بينقلوا في التاريخ أو الكلام ده يوم برضه يتحزلق ويقول الكلمة دي يقول وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا أو شيخنا ابن كثير يحدثنا في كتاب البداية والنهاية مثلا أو يحدثنا في تفسيره ويقوم يتجوز المسألة لا الإمام البخاري بقى لما بيحذف أول الإسناد أهو المكي بن إبراهيم حذفناه طب خلاص حذفناه يبقى هنشيل المسافة بتاعته كده تمام فده من أول الإسناد أهو فالإسناد بقى معلق لو حذفنا اللي فوقه لو حذفنا اللي فوقه يبقى ده كله اسمه إسناد إيه اسمه إسناد معلق طب أنت النهاردة لما بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ده اسمه إسناد إيه بقى اسمه إسناد معلق معلق يعني إيه؟ يعني أنت حذفت الإسناد كله من أوله إلى آخره يبقى يشترط في الحديث المعلق حاجتين الحذف يكون من أول السند إذا كان راوي إذا كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة أن يكون الحذف على التوالي كله يتحذف ورا بعضه لو الحذف مش على التوالي بياخد اسم آخر اسمه المنقطع أو المعضل ده موضوع تاني مش هندخل فيه أنا اللي يهمني دلوقتي أتكلم عن الحديث المعلق بمناسبة أن ده أول حديث معلق الإمام البخاري يريده في كتاب الإيه؟ في كتاب الرقاق إذا لما البخاري يقول وقال عباس العنبري وما قالش حدثنا عباس يبقى تعرف أن البخاري لم يسمع هذا الحديث من شيخه إذا كان الذي علق عنه هو شيخه فضلا عن أن يكون شيخ شيخه أو أعلى من هذا ولم يدركه الإمام البخاري رحمة الله عليه خلاص انتهى الصداع احنا كده خلصنا ايه النهاردة يعني شيء من علم الحديث وانا زي ما قلت لكم يعني نريد أن نعلم الناس علم الحديث لأن نحن في هذا الزمان في أمس الحاجة إلى أن نفقه هذا العلم النهارده اللي بيطعنوا على السنة أو اللي بيشتموا الصحابة فعلى صفحات الجرائد الآن جابوا الكلام اللي, اللي بيكتبوه منين ما هم لا يعرفون شيئا لا يعرف إسناد ولا يعرف شروط قبول الرواية ولا يعرف يكشف عن راوي وهل هذا الراوي ممكن أخذ منه خبر من الأخبار ولا لا ما عندوش فكرة إطلاقا عن هذا العلم إنما بيدخل بمزاجه حاقد على الصحابة بيكره الصحابة عنده إحن في صدره على الصحابة نفسه في أي مصيبة في أي كتاب عشان يلزقها لصحابي يقول لك الصحابة دول قالوا كذا كذا كذا وأنا ما جبتش حاجة من عندي إنما أنا جبت الكلام ده من كتب زي تاريخ ابن جرير الطبري والكلام ده لو عرفوا كيف تنقل الأخبار أو كيف تقبل الأخبار لوقف عند حده لكن احنا في زمان كله بيتكلم في كله كل أهل الفنون يشتكون من المتطفلين عليهم والكلام ده ظاهرة عامة حتى الجماعة اللي بيغنوا يقول لك آه، كأيام الصوت الجميل دلوقتي بيجعروا لا في صوت ولا في نداء حتى اللي بيرقصوا حتى اللي بيرقصوا يقول لك فين أيام الرقص ما كان على أصوله وكان على فنون والكلام ده دلوقتي أي واحدة جربانة بتقعد تتنطط من الجرب وبتسمي ده رقص الرقاصين بيشتكوا والفنانين بيشتكوا والطبالين بيشتكوا كو- وأرباب العلوم كلها بتشتكي من كثرة المتطفلين عليه طبعا انا ما بقولش هذا الكلام يعني ان انا يعني ب- بمشي المسائل دي لكن انا بس بقول لك حتى الت- هذا التطفل على كل شيء تقريبا الان العلوم الشرعيه لابد ان يكون لها حمى احنا النهارده بنعمل ثقافه حديثيه علشان اي انسان يتكلم انت تقول له من اين لك هذا زي ما بنسال انسان عن الذمه الماليه انت جبت الفلوس دي منين احنا كمان بنقول له من اين لك هذا الخبر إن كنت مدعيا ف- فالدليل وإن كنت مستدلا فالصحة أنت بتدعي أي دعوة هات دليل على الدعوة دي جبت دليل يشترط أن يكون صحيحا لأن ال ال ال ال ال الاستنباط ينبغي أن يكون على دليل صحيح فعشان كده أنا بقول و- و- ولا زلت أحض الإخوة أو ال- ال- الأخوات الذين يسمعونني أن هم يتصبروا لأن خلف هذا العلم خير كثير جدا وأنا أذكر في بداية تجربتي لما نزلت يعني بلدي وبدأت أشرح علم الحديث كان كثير من الخطباء الذين يعتلون المساجد المتميزة يك- يكثرون من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة أي حديث بلاقيه في كتاب بيطلع يقوله فلما بدأنا ندرس علم الحديث وفشى في الناس فكل ما يطلع واحد على المنبر يقول حديث أول ما ينزل الناس يقولوا له صحيح ولا ضعيف طبعا أول مرة يسمع القصة ديت إيه صحيح وإيه ضعيف ده حديث موجود في الكتب قال هو معنى أنه موجود في الكتب يبقى صحيح قال هو أنت النهاردة لما تقرأ مثلا حديث المؤمن حلو يحب الحلاوة آه ده حديث برضه بس مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام أو الهريسة تشد الظهر برضه ده موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم والهريس مش المقصود بيه الهريسة الحلوة اللي احنا بنعملها دلوقتي الهريس المقصود بيه الثريد اللي عليه لحم الكلب موجود في الخليج يعني دلوقتي ده الهريس هذا مكذوب ربيع مات في العنب والبطيخ برضه مكذوب المؤمن كيس فطن برضه مكذوب إياكم خضراء الدمن قالوا ومن خ... ما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوء موضوع مكذوب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم طب ما كل ده موجود في كتب يبقى كل حديث موجود في كتاب انا اقدر اقول انسبه للنبي عليه الصلاه والسلام فاول مره بقى هؤلاء يسمعوا صحيح وضعيف فاتهموني وقتها بانني علمت الشباب قله الادب ليه قال لك بيعترضوا علينا بسبب انهم لم يتعودوا على شيء قبل ذلك مثل هذا فاحنا بنقول اهوت تعلم علم الحديث هذا هو العلم الذي حمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولولا هذا العلم لخطبت الزنادقة على المنابر وكل إنسان كان ممكن يقول ما يشتهي كما قال عبد الله بن المبارك الإمام المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وابن عباس رضي الله عنهما يقول كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرئب إليه الأعناق ونصغي إليه بآذاننا فلما وقعت الفتنة وبدأ يحصل كذب على النبي عليه الصلاة والسلام قلنا سموا لنا رجالكم يعني في زمان في القرون الأولى ما كان يوجد من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أبدا فكان أي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع له على طول ونصدقه ولا نسأله أسمع أم لا أو إسناده صحيح أم لا لما وقعت الفتنة واختلف الناس ودخل بقى منافقون وزنادقة في الصفوف وعايز يدور على حديث يسنده مش لاقي يألف حديث وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام بأي إسناد يركبه فلما وقع مثل هذا الخبث وظهر الكذب والخطأ العلماء قال لك لا ما عدناش هنقبل كلام إلا بإسناد فأخبار الأخبار القديمة كلها نحن لا نعرف عنها شيئا إلا عن طريق المصنفات القديمة والكتب القديمة زي بتاع الأئمة الذين نقلوا إلينا كل هذا الكلام بأسانيد فإحنا بقى لما نيجي نرد على هؤلاء نرد عليهم بهذا العلم ليه هؤلاء طايحين في الدنيا مفيش علماء حديث أندر من الكبريت الأحمر علماء الحديث الذين يقفون على الرصد ويحرسون حدود الإسلام وهم الذين يدافعون عن المصادر الأصلية الآن لا يدافع عن المصادر الأصلية الآن إلا علماء الحديث عشان كده هذا العلم علم جليل وعلم خطير وكبير فأنا بحاول أيسر المادة العلمية بقدر المستطاع ومع ذلك إن شاء الله مع كثرة تكرار هذا الكلام هتستمتعوا بإذن الله الكريم فيما يأتي بإذن الله من الزمان ندخل بقى على الكلام الكلام اللي هو المتن أصل الموضوع علم الحديث كله وضع لأجل تصحيح هذا المتن وتصحيح هذا الكلام وإنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبون مأخوذ من الغبن وهو الخسارة فأكثر الناس يخسر رأس ماله الحقيقي أغلى سلعة في الدنيا العمر أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر هذا العمر اللي هو أجل المرء من ساعة أن يولد إلى أن يموت هو ده أجله يقطع هذا الأجل على مراحل هي عبارة عن ثواني ودقائق وساعات وأيام وأسابيع وأشهر وسنوات هو ده رأس المال يقطع المرء كل يوم وهو سائر إلى الله تبارك وتعالى كل يوم يمر عليه يطوى فيه تطوى فيه صفحة عظيمة من كتاب الموت انت امبارح امس كنت اطول عمرا من اليوم والانسان يتقلب في ثلاثة ايام يوم مضى فلا سبيل الى تداركه راح اللي فات مات عرفش يرجعه ابدا ويوم ياتي لعله لا يكون يومك لعله لا يكون يومك ممكن ما تعش فلا تجهد نفسك بحثا عنه انما يومك الذي تعيش فيه هذا هو راس المال عشان في ناس عايشين في الماضي عايشين في الاحلام وناس عايشين في الاوهام اللي لسه جايه وقد لا يدركه إن الرجل لا يأكل ويشرب وينكح وهو في عداد الموتى خلاص نزل بقى الأجل في السماء الدنيا هينزل بقى على الأرض حتى يعني ينفذ قضاء الله تبارك وتعالى عليه وهو بياكل ويشرب ويقول ان شاء الله بكره هنعمل كذا وبعد بكره هنعمل كذا وبعد عشر سنين المال ده هيبقى كذا وكذا وكذا وكذا وهو ميت وخلاص لم يبقى على عمره أكثر من عشر دقائق أو خمس دقائق وهو يتكلم فيما يأتي من الزمان عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة وساعات الواحد كده زي ما الإمام البخاري لما يتكلم عن الأجل والأمل في الأحاديث القديمة إن شاء الله هنبين المسألة دي فإذا يومك الذي تعيش فيه هذا هو رأس المال اللي عدى انتهى والقادم لا تبحث عنه لأنه قد لا يكون من أيامك ما بقي إلا هذا اليوم طيب آخر أجلك من الذي يعرفه لا يعرفه إلا رب العالمين العمر له ثلاث أطراف طول وعرض وبعد ما تموت هل ممكن العرض يبقى أطول من الطول دي فزورة ممكن العرض يكون أطول من الطول آه إزاي قال لك إذا استثمر المرء عمره استثمارا جيدا كان عرضه أطول من طوله لأن احنا نقول إن الإنسان هيموت مثلا على رأس ستين سنة يبقى هيعيش على الأرض ستين سنة لكنه إذا استثمر رأس المال كان عمره عند الله تبارك وتعالى ألوف السنين أشوف الطول ستين سنة بس أنت ممكن العرض اللي أنت بتتصرف فيه اللي هو ملكك يعني يكون أطول من الطول بمراحل إزاي قال الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر فلو قدرنا أن إنسانا يعيش ستين سنة هيبلغ على رأس 15 سنة مثلا يعني يبلغ هذا المرء على رأس 15 عاما يبقى عنده 45 سنة 45 سنة يعني ب 45 رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر يعني كم سنة يعني 83 سنة وكم شهر خليها 80 سنة لو أن هذا الرجل قام العشر الأواخر من رمضان ما نمش أبدا من أول العشر الأواخر لحد ما يظهر هلال العيد ما فاتش يوم ما فاتش عشرة أبدا من رمضان إلا وهو قائم يبقى أدرك كام ليلة قدر 45 ليلة قدر طب 45 ليلة قدر في 80 ب 3000 وكسر 3000 وكسر هذا يكتب عند الله عز وجل عابد مش 3000 سنة كان نايم تلتهم وبيلعب تلتينهم ويلقى الله عز وجل مفلسا لا ثلاثة آلاف عام عند الله عز وجل عابد طيب يبقى الرجل ده استثمر عمره وطول عمره صار 3000 سنة أكثر من 60 سنة يبقى أنا لو لو النهاردة الأجل هناخده طولي نهاية الأجل هنا يبقى أنت ليك تصرف في العرض بقى ممكن العرض تفضل ماشي ماشي ماشي لحد ما يبقى أطول من طول بكثير مثلا برضو حديث جابر في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وحمده غرست له نخلة في الجنة فأنت لما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أدخلت خمس ثواني خمس ثواني لو قلت بقى ستين دقيقة ستين ثانية اللي هي الدقيقة هشوف عندك ستين طب لو خدت بقى في الساعة ستين في ستين ب 3600 هشوف ده ساعة واحدة في اليوم تقول سبحان الله وبحمده ممكن وانت ماشي رايح اي مشوار رايح مسافر ما تعطلش لسان وانت ماشي قول سبحان الله وبحمده وانت شغاله في المطبخ وانت بتاع شغال لسان شغلش لسانك ليه كل ما تقول سبحان الله وبحمده ده نخله في الجنه ونخله دي في الجنه ده موضوع تاني النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من شجره في الجنه الا وساقها من ذهب فانت بتزيد عن اخيك اللي دخل الجنة معاك بالنخل اللي انت استحوذت عليه بكثرة تسبيحك وتنزيهك لربك تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة شجرة يسير الجواد المضمر يسير الراكب الجواد المضمر الجواد المضمر اللي هو ملوش بطن يعني اللي هو بيعدونه للسباق يسير الراكب الجواد المضمر فيه في هذا الظل مئة عام لا يقطعها مئة سنة يجري هذا الفرس هذا الجواد في ظل شجرة واحدة في الجنة لا يقطعها قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وظل ممدود يبقى أنا عندي ثلاث أطراف للحياة الطرف اللي هو نهاية الأجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى عندي تصرفي أنا في الحياة استثمار فرص العمر ومواسم العمر الطرف الثالث بعدما تموت هل الإنسان إذا مات يموت في طيس خلاص كأنه دابة على وجه الأرض مات وانتهت قصته ولا يترك بصمة في الحياة على ظهر الأرض أنه كان موجودا ملايين البشر عاشوا في الدنيا كالأنعام السائمة يأكل ويشرب بس كل حياته أكل وشرب ومتع على اختلاف أنواعها كأنه لن يموت ده بيموت زي أي دابة بتموت أما الذين عرفوا نفاسة رأس المال ألا وهو العمر فهؤلاء يتركون بصمة قبل أن يموتوا وأفضل من استثمر العمر هم أهل العلم الذين كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بهذا العلم وطبعا على رأس هذه العلوم العلوم الشرعية القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليهدي به الخلق وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى العلماء صانوا الكتاب والسنة قعدوا القواعد وأصلوا الأصول حتى لا يخطئ أحد في الفهم عن الله ورسوله هؤلاء العلماء نذروا أعمارهم لصيانة الكتاب والسنة له نية صالحة في الموضوع وتحقق الإخلاص فيها ده هذا هو الذي يعيش في الدنيا وينظر إلى الآخرة أفضل من استثمر العمر أهل العلم الذين ينظرون إلى الآخرة عشان كده شوف الإمام البخاري بيقول باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة فمن كان في الدنيا ينظر إلى عيش الآخرة لن يضيع رأس المال رأس المال هذا المفترض أي تاجر ناجح لما بيكون عنده رأس مال بيكثر رأس المال بيجيب الأرباح ويسيب الأرباح تتراكم على رأس المال ويحاول يخلي النفقات بتاعته مضغوطة علشان كل ما يكبر رأس المال يجيب ربح أكتر الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله إذا طال عمره بعد رأس مال أهو يبقى صار رأس المال كبيرا وهو رجل ينظر بعينه إلى الآخرة ولا ينظر تحت قدميه هذا هو المفلح حقا عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس فدل على أن أقل الناس هو الرابح في هذه التجارة كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور طيب ناخد برضو نماذج من الذين استثمروا أعمارهم عندنا إمام من الأئمة اسمه حماد بن سلمة قبل ما أدخل على حماد ناخد البخاري الإمام البخاري صاحب الكتاب الذي نشرحه يذكر محمد بن أبي حاتم الوراق أن البخاري رحمه الله كان يقوم في الليلة أكثر من خمس عشرة مرة قال وربما قام عشرين مرة يوقظ السراج ويكتب شيئا ثم يطفئ السراج وينام وبعدين بعد شوية يستيقظ يوقظ السراج ويكتب شيئا ثم ينام تحصل له المسألة دي في الليلة من 15 ل 20 مرة بيعمل ايه الإمام البخاري بقى ينام وهو مشغول بمعنى من المعاني فقد يرى فتحا قد يفتح عليه في معنى مغلق فلو نام وواصل نومه لأصبح ناسيا هذا المعنى الذي خطر على باله يعني كتير من الناس حتى الذين يروا رؤى يبقى فاكر الرؤية كويس جدا وساعات يفتح عينيه وهو نايم ومستحضر تماما للرؤية ويقول لك خلاص أنا حفظتها أول ما يستيقظ ينسى الرؤية كاملة لا يذكر شيئا منها العلم ده يحتاج إلى صياد لأن العلم مواهب العلم مواهب والفهم منحة من رب العالمين تبارك وتعالى قد يتفاضل الرجلان الكبيران الجليلان في فهم جزئية من الجزئيات شوف ربنا عز وجل بيقول ايه في القرآن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان خلاص وحتى لا تظن أن المرء إذا فاتته جزئية في الفهم أن ذلك يعود عليه بالنقص قال الله عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما قال وكلا آتينا حكما وعلما حتى لا يتصور أحد أن داود عليه السلام أقل من ابنه لا العلم ده لا آخر له معهم أصل الفهم ومعهم أصل العلم ولكن قد يف يفهم الإنسان جزئية لا يفهمها غيره ولا يكون ذلك قادحا ودي حصلت أكثر من مرة مع سليمان عليه السلام وداود زي برضه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت امرأتان على زمان داود عليه السلام اختصمتا في ولد صغير كل واحدة معها ابنها وضعوا الولدين في مكان أتى الذئب فأكل ولد من الاثنين فلما رجعت المرأتان اختصمتا على الولد الباقي أه طب مين اللي ممكن تتوه عن ابنها في واحدة كدابة في الاثنين دول لكن دي تقول ده ابني والأخرى تقول هذا ابني فاختصمتا إلى داود عليه السلام طبعا الأنبياء ومن بعدهم القضاة يحكمون على نحو ما يرون يبعت يجيب أدلة وعلى ضوء الأدلة دي يحكم قد تكون الأدلة غلط أو إن الذي ذهب يبحث عن الأدلة لم يستوفها أو قصر في فهمها سواء ال- الذي أتى بالأدلة أو القاضي نفسه قد يكون قصر فهمها أي خلل عموما قد يطرأ على الدليل وبالتالي يطرأ على الحكم المرأة الكبرى بكت وولولت والد ابني وظهر عليها أنها متفجعة فعلا على هذا الولد المرأة الصغرى لم يظهر عليها هذا وفي بعض الناس تنزل عليه المصيبة التي تدك الجبل فلا يحرك ساكنا من شدة المصيبة عليه حصل له نوع من الخرس الشعوري مش عارف يعبر لا عارف يبكي ولا عارف يع... يعمل أي حاجة تدل عليه أنه حزين لكن الحزن الذي بداخله لو وزع على أمة لملأها الحزن بس مش عارف يعبر الأمر كأنه كان كذلك المرة الكبرى بكت وشوية أظهرت شوية حاجات كده والمرة الصغرى سكتة الطبيعي أن يقول لك ده دي أمه فلما حكم داود عليه السلام للمرأة الكبرى بالولد خرجت المرأتان الكبرى شايلة الولد والتانية مسكين فلقيتا سليمان عليه السلام فالمرأة الصغرى اشتكت لسليمان قالت له يعني إن أباك حكم بالولد لهذه المرأة وهو ابني فقال سليمان عليه السلام ايتوني بسكين أقسمه نصفين أنا مش عارف من أمه الحقيقية فكل واحدة تاخد نص حينئذ شهقت المرأة الصغرى وقالت لا أريده أعطه لها فحكم به للصغرى هذا حيلة لجأ إليها سليمان عليه السلام ليكشف الإيه؟ ليكشف الحق فدي بتبقى مسألة إيه فهوم ساعات الواحد آه يعني آه يمر عليه الدليل فيه معنى من المعاني خطر على بالك إن لم تدون هذه هذه الفائدة في الحال ذهبت عليك وإحنا بنعرف بقى الإنسان المفلح من غيره بمثل هذا وقد استفدنا هذا الحقيقة من أئمتنا كعبد الله بن المبارك رحمه الله كان يقول أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد أي علم تستفيده قيده بقيد يعني اكتبه ولا تتركه للذهن فإن الذهن خوان يعني ممكن الذهن تتفلت منه المعلومة فالإمام البخاري يوقد السراج في الليلة أكثر من عشرين مرة ليه؟ لأنه مشغول باستنباط أحكام خفية من أدلة قد لا يظهر للإنسان بادي الرأي مثلا إن في الدليل ده في دلالة على المسألة يعني معلش أنا بشرد واطلع لكن هرجع تاني إن شاء الله وكله فوائد زي إيه مثلا زي آه الإمام البخاري بوب على حديث لميمونة رضي الله عنها آه بقول باب المنديل يعني الواحد لما بيتوضى ينشف الوضوء بتاعه ولا لأ المشهور أن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ ما كانش بينشف إنما كان إيه إنما كان يعني يفعل هكذا يفعل هكذا ليه لأن من من فضائل الوضوء أن ذنوب المرء تخرج مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء يعني أنت توضيت ويعني المية نازلة من صوابعك ونازلة من لحيتك والكلام ده المية اللي نازلة دي بتنزل وقد أخذت الذنوب اللي ارتكبها الوجه مثلا زي العينين أو الأذن أو الكلام ده أو ارتكبتها الإيد أو كده أو ارتكبتها الرجل فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا توضأ كان ينفض يديه هكذا خلاص الحديث بقى آه بيقول إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فدفعت إليه ميمونة رضي الله عنها خرقة أو منديلا يتنشف به فرده أي رد المنديل وجعل ينفضها هكذا جميل الحديث ده فيه دلالة على إيه نشف ولا ما نشفش طبعا الدلالة واضحة انه ما نشفش لا استدل بعض اهل العلم على ان في هذا الدليل دلالة على جواز ان يتنشف المرء بعد الوضوء طب جابها منين مع ان الدليل ظاهره ايه اداته المنديل رده عليه الصلاه والسلام وجعل ايه ينفض هكذا يعني ما نشفش طب العالم ده جابها ازاي قال لك لو كان من عادته صلى الله عليه وسلم ألا يتنشف أبدا ما دفعت إليه من ميمونة المنديل معنى أنها تديله المنديل يعني رأته مرة قبل ذلك يتنشف أشوف أداء ممكن معنى لا يخطر للمستمع على بال الأدلة الشرعية كده الدليل الواحد ممكن يخدم 10 15 حكما شرعيا لكنه يحتاج إلى رجل سيال الذهن نافذ البصيرة دارس الأصول صح عشان يعرف يجيب بقى ظاهر النص ويعرف يجيب مفهوم النص فالإمام البخاري كان في الذروة فهما وجلالة وسيلان ذهن فكان إذا خطر له ترجمة مثلا لحديث من الأحاديث ولا بتاع فهم لحديث من الأحاديث كان يقوم على طول يكتبه استثمر الإمام اللحظات وكانت إغفاءته كإغفاءة الطائر لا يكاد ينام حتى يخطر له ما يسطره فيوقد السراج ويقوم برضه علشان إيه علشان يكتب هذه الفوائد رجل استثمر عمره أن إحنا النهاردة بنقول الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري إحنا بيننا وبينه نسب إحنا بيننا وبينه شراكة بيننا وبينه تجارة أبدا فيش بيننا وبينه أي حاجة نحن الآن نذكر البخاري رحمه الله أكثر من آبائنا وأمهاتنا ونترضى ونترحم عليه وعلى الأئمة أكثر من آبائنا وأمهاتنا قبل أن يغادروا الحياة تركوا بصمة إن هم كانوا عايشين في هذه الحياة هذا يبقى الرجل ده بعدما مات العمر الثاني بقى العمر الثاني وهو أن يذكر المرء بعدما يموت ليه؟ استثمر رأس ماله استثمارا صحيحا فاستفاد بكثرة ترحم الناس عليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما يقول أحد أصحابه واسمه إبراهيم ذهبت إليه أعوده فرأيته مغمى عليه فلما أفاق ورآني قال يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا وكذا فقلت له يا أبا يوسف وأنت في هذه الحال يعني رجل يعني في, في النزع في آخر حياته مرض الموت يعني يعني أنت فايق يعني انك انت تجيب مسألة من مسائل العلم وتقعد تناقشني فيها شوف بقى الرجل اللي طول عمره مشغول بالعلم ومشغول بخدمة المسلمين في تنقيح العلوم وإظهار الخفي من معانيها فقال يا إبراهيم لعله ينجو بها ناج ممكن المسألة اللي أنا بتناقش معاك فيها دي تحل إشكال بلد بأكملها أو تحل إشكال فرد مش لازم يكون في هذا العصر ممكن يجي بعد عشرين سنة خمسين سنة مئة سنة ما احنا النهاردة الأئمة الذين حلوا لنا إشكالات في النصوص من 300 400 500 600 سنة وأكثر من ذلك ما احنا الآن بنستفيد أهو نستفيد من استنباطاتهم الإمام البخاري نستفيد من فهمه الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل الإمام مالك أبو حنيفة أبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني إسحاق بن راهوي الأوزاعي سفيان الثوري سفيان بن عيينة داود الظاهري أي واحد من هؤلاء الأئمة اللي هي كانت لهم مذاهب زي مذاهب الأئمة الأربعة لكن اندثرت وصارت يعني حبيسة الكتب هؤلاء العلماء كانت لهم فهوم حلت لنا الآن مشاكل فهو بيقول له يا إبراهيم لما إبراهيم بيقول له بيقول له يعني أفي هذه الحال قال لعله ينجو بها ناج ثم قال يا إبراهيم أيهما أفضل أن ترمي الجمار راكبا أم ماشيا فقال له راكبا قال أخطأت قال ماشيا قال أخطأت قال فما تقول يا أبا يوسف ده أبو يوسف ده بيموت يعني في النزع يعني ما تقول يا أبا يوسف قال إن كان سيدعو زي مثلا لما يروح يرمي الجمرات يمر على الجمرة الصغرى يرميها ويدعو يمر على الجمرة الوسطى يرميها ويدعو يوصل لجمرة العقبة يرميها وينصرف بيقول بقى إذا كانت الجمرة مما يدعى بعد الرمي يعني فالأفضل أن يكون ماشيا وإن كان لا يدعو ولا يقف عندها فالأفضل أن يكون راكبا ده رأي الإمام أبي يوسف ربما يعني أخذ هذا الكلام من مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عرفة يعني أغلب فتراته كان واقفا يدعو يعني الوقوف إذا وقف المرء وهو يدعو يكون أكثر تبذلا وأكثر خشوعا ربما يكون هذا هو المنحى بتاع الإمام مش القصد ان احنا يعني ايه نناقش القضية راكب ولا ماشي مش القصد لكن هذا هو كلام أبي يوسف رحمه الله قال إبراهيم فخرجت من عنده فما وصلت إلى باب داره حتى سمعت الصرخة عليه مات يعني قبل أن يموت بدقائق الإمام يستثمر الأنفاس ويحرر مسألة يقول لعله أن ينجو بها ناجٍ عندنا مثلا إمام آخر ما أنا بذكر لك بقى أفضل من استثمر عمره عشان الجماعة اللي بيضيعوا أعمارهم فيما لا يفيد بل فيما يضر يعني أنا بستغرب والله مثلا واحد يقعد قدام فيلم ولا قدام مسرحية بالساعة والساعتين والتلاتة يرى المناظر المناكير أو يقعد قدام ماتش كورة مثلا بالذات لما يكون في كاس العالم ولا بتاع مضيعين اعمارهم ويروحوا ال- الاستاد يضيعون الصلاه يعني في يوم الجمعه اللي مصر كسبت فيه اظن كاس افريقيا ولا الكلام ده من الصباح العالم الاستاد م- م- كده اطلاقا يعني ما فيش مكان لبني ادم من الصباح الباكر دول ضيعوا الجمعه ازاي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا اسود قلبه ازاي يضيع صلاة العصر مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني وتر يعني صار وترا واحد راجع من- للبيت لقى البيت محترق أهله كلهم موتى وماله كله فقده ده لمن يترك مرة صلاة العصر مرة واحدة واتر أهله وماله فلما يجي إنسان يضيع عمره تطلع على ال- ال- القهاوي النهاردة بتاعت النت والكلام ده شباب قاعدين ملهمش شغلانة إلا أن يدخلوا عشان يكلموا البنات ويعملوا حوارات والكلام ده تطلع على الكورنيش ولا على أي مكان تلاقي أمم طالعين يضيعون أعمارهم انا ما بقولش ان لا, لا ما يتفسحش ما يطلعش لا لكن كل شيء بقدر انا اتكلم عن اناس هذا غالب حياتهم غالب حياته زهقان يقول لك نطلع نشم هوا نطلع نشم هوا يطلع بالاربع خمس ساعات انفق راس ماله وبدده ولم يستفد لا احنا بنقول افضل من استثمر راس المال اهل العلم ليه؟ لأنهم كانوا يعيشون في الدنيا وأعينهم تطل على الآخرة. الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أبو جعفر صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب كتاب تهذيب الآثار الذي لم ينسج على منواله. مرة قال لأصحابه: تنشطون لكتابة التفسير؟ قالوا له: في كم ورقة يكون قال في ثلاثين ألفا ثلاثين ألف ورقة وده هيمليها من حفظه ها هيملاها من حفظه فالجماعة تلامذته قالوا هذا مما تفنى دونه الأحمار ثلاثين ألف ولا فقال ابن جرير إن لله ماتت الهمم فأملاه في ثلاثة آلاف ورق ثم قال لهم يوما تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا فقالوا له في كم ورقة يكون فقال في ثلاثين ألفا قالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار قال إنا لله ماتت الهمم أنا. إزاي تفنى الأعمار طب ما هو الرجل اللي بيقول لك أنا همليك في ثلاثين ألف ما فنى عمره أهو وبعدين ده هو الذي جمع وهو الذي رتب والذي تعب انت يا دوب هيملكه انت بتكتب ومع ذلك قالوا تفنى دونه الأعمار قال إنا لله ماتت الهمم فأملاه في مثل حجم التفسير في ثلاثة ألاف ورقة أما كتاب تهذيب الأثار فكتاب بديع المثال يعني مش عايز أطلع برضه برضه اللي أنا بشرد أطلع وارجع وأطلع وارجع كله برضه ليه الإفادة في الموضوع لكن لعل إن شاء الله إذا جت مناسبة وإحنا نتكلم عن بعض تراجم البخاري ويكون ابن جرير أخرج هذا الحديث في تهذيب الأثار هنبين برضه فقه الإمام ابن جرير لأن كان له مذهب برضه زي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كان اسمه المذهب الجريري والإمام ابن جرير الطبري إمام مجتهد مطلق وأخيرا برضه لأن احنا عندنا نماذج برضه للذين استثمروا أعمارهم وكيف استثمروها هنقف برضه معهم وقفة حتى يعني نعين نعينك على استثمار رأس مالك الاستثمار رأس مالك الإمام حماد ابن سلمة اللي كنت هقول خبره قبل خبر الإمام البخاري رحمه الله حماد بن سلمة هذا أحد الأئمة الكبار ذكروا في ترجمته أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا استوفى أقصى ما عنده من جهة الذكر من جهة العبادة من جهة حفظ العلم من جهة تبليغ العلم لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا وللكلام صلة إن شاء الله تعالى ويعني أفسح المجال لإخواننا المنتظرين على الهاتف نعم عليكم السلام فيه الصلاة طيب نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم طيب نعم السلام عليكم ورحمة الله الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمه الله بارك الله فيك شيخنا الفاضل الله يحفظك ورزق النظر الى وجهه الكريم ان شاء الله يا رب إيه ان شاء الله حضرتك عايزاك تربط لي بين حديثين إيه الحديث الاولاني حديث ثوبان
نعم حديث ثوبان السلام عليكم طيب ماشي نعم السلام عليكم ورحمة الله نعم السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أسمع السلام عليكم السلام عليكم أنا سامع نعم يبدو أن ال...
آه، فضيلة الشيخ آه، تسمعني نعم أسمع آه، لعظيم آه، فضيلة الشيخ لعظيم الشرف اني اتكلم مع فضيلة الله الشيخ من يحفظك.
الجزائر الله يحفظك آه، اتفضلي فقط انا شيخ عندي اسئله كثيره واتمنى لو ت... يعني لو كان عندك رقم فاكس تجاوبني عليها طيب يعني اسألي بعض الأسئلة والباقي إن شاء الله خد ال- ال- الرقم من الكنترول يبدو يبدو يا عبد الحميد ال- ال- الخط منقطع طيب ماشي نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله طيب. نعم السلام عليكم العملية الظاهر ال- الخطوط مش مظبوطة ولا إيه؟ آه، في مشكلة في الخطوط آه. طيب السلام عليكم ورحمة الله
ألو.
نعم تفضل
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا الو عبد- السلام عليكم عليكم السلام ورحمة- يا عبد الحميد ايوه يا فندم يبدو ان أبو احنا مش إسحاق؟
هنت- نعم اتفضل
الشيخ ابو اسحاق اي نعم اتفضل اسمعك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يبدو ان طيب خلاص ويبدو ان ال- الخطوط برضو بسبب العواصف الرمليه ال- بتاعت بسبب المطر الشديد والكلام دوت ربما يكون الخطوط الحقيقه ما فيش فيها يعني آه، يعني آه، فنكمل ان شاء الله يعني بعض ونعتذر لاخواننا الذين يسمعوننا ان احنا يعني انا سامع ولكنهم لا يسمعون. آه، نذكر ايضا بعض ال- النماذج من الائمه الذين استثمروا اعمارهم. من الائمه الذين استثمروا اعمارهم آه، عالم اللي هو ابن عقيل الحنبلي ابن عقيل الحقيقة كان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري خلي بالك بقى من الكلام ابن عقيل ده لأنه الحقيقة يعني كلام مهم ويبعث على النشاط عند أصحاب الهمم إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحته حياته بقى إما يناظر غيره عشان ينقح العلوم وإما يقرأ فإذا تعب له بناظر قادر على المناظرة وله قادر على المطالعة يقول استطرحته استطرحته يعني إيه؟ يعني مدد رجليه مدد نفسه جسمه كده على السرير يعني استطرحته فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره يبقى إيه حتى هو مريح شغل دماغه برضه فيما يفيد يقول حتى أنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ شوف تحدي بالنظام ده يعني هو عايز ياكل يجيب الكعك يفركه كده يرجعه دقيق زي ما كان فياغ يسف ويشرب ميه يقول لك انا اعمل كده بس ما اكلش خبز ليه قال لك الخبز عايز مضغ والمضغ ده عايز وقت وانا مش فاضي اذا المساله عنده هي اسكات كلب الجوع ادي المساله عندهم مش مساله استطعام ولا الكلام ده لا حتى انني اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من التفاوت في المضغ ابن الجوزي برضه كان تكلم في أكثر حية من موضع من كتاب له اسمه صيد الخاطر صيد الخاطر ما هو ده إيه أعمل فكري حال استطراحتي يصطاد كل ما يعن له خاطرة معينة فيها إفادة فيها تجربة كان يكتبها فكتب أكثر من خاطرة في هذا المعنى يقول لك الناس كتير منهم يجي يقول لك انا مشتاق لك ووحشتني وعايز ازورك فيضيعوا لي وقتي فلو انا قلت لهم لا وقفلت الباب الناس بتغضب ولو انا فتحت لهم الباب ضيعت عمري طب اعمل ايه في الورطه دي قال لك خلاص جهزت بقى اعمال لا تحتاج الى فكر اول ما الناس دول ييجوا ابتدي اشتغل في الاعمال دي قال لك زي قطع الكاغد الورق هو عايز مثلا ورقه قد كده هو عايز بقى ايه يقسمها نصين يقول لك خلاص اما الجماعه دول ييجوا اشتغل بقى في قطع الورق او بري الاقلام مثلا او تحزيم الدفاتر احزم الكتب واحطها هنا ولا ولا انقل ارفه في المكتبه ولا اعمل اي حاجه دي حاجات انا لازم اعملها بطبيعه الحال وفي نفس الوقت لا تحتاج الى فكر فكان مجهز الايه مجهز الكلام ده لهؤلاء الذين يأتونه ويعني يشتكون من لواعج الشوق كل ده برضو حفاظا على وقته دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فهؤلاء يعني استثمروا أعمارهم يبقى إذا نظر إلى رأس المال علم أن سعادته وشقاوته في الدنيا مبنية على استثمار حياته وإن الفاجر لا يقف على شفير النار يوم القيامة فيقول يا ليتني قدمت لحياتي ويعير بطول العمر الذي أنفقه وضيعه ولم يستفد منه قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير يعني ما عذرك أولم نعمرك وطال عمرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه ستين سنة أعذر يعني قطع عذره أنت وصلت ستين سنة ثم أتيت مفلسا ليه كنت بتعمل إيه قال العلماء بعض العلماء في تفسير قوله تعالى أولم نعمركم الش- ال- النذير بقى في الآية دي وجاءكم النذير قالوا هو الشيب رجل دب الشيب إلى لحيته وإلى مفرقه ولا يتنبه وش- وعمال يصبغ لي كل ما تطلع شعرة بيضة يصبغها لي ما هو ده نوع من الغفلة الشيب نور المؤمن وبعدين الشيب بيذكر الإنسان إنه خلاص يعني ما هي إلا خطوات ما هو الناس بتكره الشيب ما تحبش الشيب ليه نوع من الغفلة كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه ك والحديث صحيح وأنا ال- المصدر الذي أذكره الآن في مسند أبي يعلى هذا اللفظ أنه قال لثابت وقتادة وجماعة من أصحابه أولستم تكرهون الشيب إنكم تصبغونه أولستم تكرهونه ليه لأنه بيذكر الإنسان بأنه خلاص شمس حياته أوشكت أن تغيب يعني يحضرني الآن أبيات لعلي بن جبلة من أحسن الأبيات في الشيب علي بن جبلة عمل حوار ما بين الشيب وواحد الشيب صيره إنسانا يتكلم والرجل الذي غزاه الشيب غزا لحيته أو غزا رأسه الطرف الثاني في الحوار فبيقول إيه بيقول ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف فقلت الشيب قال أجل فقلت له أخطأت دار الحي قال ولم قلت لك الأربعون التم ثم نزل فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم مف- منه مفرقي بجبل شوف ال ال ال ال ال الكلام زي ما يكون عجينة في إيده ألقى عصاه اللي هو الضيف اللي هو الشيب يعني وأرخى من عمامته وقال ضيف فقال الشيب قال أجل أنت الشي- الشيب يعني قال أجل فقلت له أخطأت دار الحي أنت غلطت في العنوان أنت جاي لي ليه ده أنا لسه 40 سنة يا دوب الشيب ده تروح لواحد سنه 60 سنة 70 سنة 80 سنة لكن ده أنا يا دوب لسه شباب شمرت يعني لا كبرت ولا بتاع فبقول له أخطأت دار الحي فالشيب رد عليه قال له ولم ليه أخطأت يعني لك الأربعون التم كملت أربعين سنة وبعدين الشيب أم نازل من على الركوبة وقاعد معاه قاعد معاه يعني غزا لحيته وغزا مفرق آه، رأسه قال فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل الشعرتين بس اللي ظهروا دول في راسه زي ما يكون حط واحد حط جبل على كتافه طبعا ليه لأن كلنا يكره الموت كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت فقال لا إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ما أعده الله له فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نظر إلى ما أعده الله له فكره لقاء الله فكره الله لقاءه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا وإياكم بخير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وللحديث صلة إن شاء الله تعالى